بشير في الإصحاح 13 في عدد 10 وده إنجيل قداس يوم الخميس من الأسبوع الخامس اللي هو بكرة إذا أراد ربنا وعشت كان يعلم في أحد المجامع في السبت وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت يوم السبت يعني وقال للمجمع هي ستة أيام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت فأجابه الرب وقال يا مرائي بيقول لرئيس المجمع يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه وهذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أنا سعيد أن أنا أكون وياكم في هذه الكنيسة المباركة كنيسة ماري جرجس بالشاطبي بالأسكندرية وسعيد بمحبة الآباء الأحباء آباء الكنيسة وطبعا أعرفهم كويس وسعيد بوجود الآباء الأسقفة الأجلاء نيافة أنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار ونيافة الأنبا بابلي الأسقف العام بيخدم ويانا هنا في قطاع كنائس المنتزه في شرق الاسكندريه وابونا الوكيل ابونا القمص رويس مرقص مع الاباء الاحباء الكهنه الموجودين معنا وكل الشعب والشمامسه بشكر الكورال على الالحان والترانيم الجميله اللي قدموها وبشكر كلمات الشعر عندكم الشعر هنا متوفر في الكنيسه وكلمة الآباء الجميلة وأبونا بطرس وعارف إن كنيستكم كنيسة جميلة وحلوة وزي ما ذكر آه الأحباء إن أنا جيت هنا مرات قبل كده بس أول مرة أزورها مع مسؤوليتي الجديدة. بشكر كل الأحباء الموجودين لجنة الكنيسة شمامسة والأراخنة وكل الأسر وأحبائنا الأعضاء في مجلس الشعب المصري الموجودين معنا ربنا يبارك الجميع وبهنيكم بعيد البشارة عيد البشارة المجيد هو ذكر الأعياد وعيد البشارة هو ده اللي ثابت في التاريخ اللي بيجي يوم 7 إبريل بكرة إذا أراد ربنا وعشنا ويبقى من بكرة لغاية عيد الميلاد وعليكم خير تسعة شهور بالتمام والكمال اللي هم شهور الحمل وعيد البشارة هو العيد السيدي الأول اللي منه جاءت كل الأعياد السيدية الأخرى في هذا الصوم واحنا في النصف الثاني من الصوم المقدس ابتدينا مع بداية الصوم ناخد إنجيل يوم الخميس من كل أسبوع وزي ما تكلمنا فيما سبق ان في كل انجيل من اناجيل قداسات الصوم الله يطرح عليك سؤال سؤال شخصي مش جماعي وهذا السؤال في مجموع ايام الصوم لو جمعت الاسئله دي هتلاقي أن الله يريد أن يصنع منك إنسانا تائبا في حياتك ويكون لك نصيب في السماء. بعض الأناجيل تقدم لنا السؤال واضحا وصريحا وبعض الأناجيل بتقدم لنا السؤال بالتلميح أو بصورة أخرى بيكون فقرة الإنجيل المختارة هي فقرة الإجابة على السؤال وغالبا السؤال وبيطرحه تطرحه كلمة الله علينا بتقدم لنا السؤال علشان واحد يكشف نفسه وأظن كلنا عارفين إن السؤال عامل زي المراية أنت لما تقف قدام المراية عمر ما المراية هتكذب شكلك إيه لبسك إيه شعرك إيه المراية فالسؤال يواجهك بالحقيقة ولذلك الذي يلتفت لنفسه يعرف قيمة السؤال ودايما السؤال وهو بتقدمه لنا كلمة الله بتقصدك شخصيا وفرديا والسؤال بيخلي الواحد بقى ما يهربش من نفسه احيانا الواحد يقع في خطيه انه يجمل نفسه والخطيه تزداد عمقا لما يجمل نفسه قدام الاخرين وقدام نفسه طب يجمل نفسه قدام الاخرين طب قدام نفسك اذا جملت نفسك قدام نفسك يبقى انت بتخدع نفسك اكبر خدعه وده اللي قال عليها بنسميها في صلواتنا تسويف العمر باطلا كل يوم في الصيام له قيمة له قيمة في قصة النهاردة والمعجزة ان المسيح جه في يوم سبت والسبت كانوا بيجتمعوا في المجامع اليهوديه للتعليم وظهرت قدامه إنسانة مريضة ربنا يحافظ عليكم عندها انحناءة في العمود الفقري العمود الفقري ده المفروض كده له استقامة والاستقامة دي تخليك تتحرك تروح وتيجي تقعد تعرف تنام تمارس شؤونك اليومية وهو اللي بيسلب طولك ولذلك ربنا يحافظ على الجميع اي الم يرتبط بالعمود الفقري تلاقيه يتعب الانسان كله لا يعرف يتحرك ولا يعرف ينام الى اخره صاحبتنا التي لا نعرف اسمها ظهرت في المجمع وهي انسانه منحنيه الظهر وعايزكم تتخيلوا هذا الامر في خيالكم واحدة بدل ما العمود الفقري كده هي منحنية كده كانت بتنام ازاي كانت بتطبخ ازاي كانت بتمارس عملها او عبادتها ازاي بلاش ده كله كانت بتكلم الاخرين ازاي شيء صعب لم يكن هذا الامر لمدة سنة ولا اتنين كان لمدة 18 سنة لأن القديس لوقا الرسول كان طبيبا هو اللي ذكر المعجزة دي حسس بيها وانفرد بذكرها المسيح شاف صاحبتنا دي قال لها تعالي وقال لها كده يا امرأة أنك محلولة من ضعفك والقديس لو قال عليها في الأول يعني بيشخص المرض بيمارس مهنته يعني يقول امرأة بها روح ضعف ولما يدخل بقى في سكة الروح ضروري يبقى الشيطان زي ما شرح المسيح في آخر المعجزة قد ربطها كانت هذه المرأة تعيسة وكان الشيطان يأسرها وكانت هذه المرأة مربوطة بالشيطان اللي حل في كل عظامها وعضلاتها عندهاش قدرة حركة خالص وكانت فاقدة للحركة المستقيمة وطبعا لا في دورة دموية ماشية كويس ولا في صحة بالتأكيد في أنيميا وفي أعضاء جسدها كله تعبان حالة صعبة هذه الصورة اللي بتقدمها هذه المرأة هي صورة البشرية البعيدة عن الله طب ليه أصل هذه الإنسانة لا ترى في حياتها سوى التراب منحنية بصها للتراب ولم يكن عندها قدرة انها تصل السماء يعني تصور ان الله يعطينا جميعا نعمة ان احنا نبص للسماء كده في ناس محرومة من النعمة دي انك ترفع عينيك كده وتنظر السماء او زي كنيستكم الجميلة حتى سقفها معمول بشكل السماء والسحاب المسيح دعاها وشفاها ثم حماها ايضا دافع عنها تقول لي طب وايه السؤال بتاع النهارده سؤال جميل خالص وموجه لك وبيقول هل طرحت ضعفك امامي المسيح اللي بيسالك هل طرحت ضعفك امامي هل فكرت وعرفت في شيء اسمه الخطايا الخطيه باشكال والوان ولكن الضعف كلمه شامله وكلمه كبيره ممكن شايف في نفسك ان مفيش خطيه بتعملها لكن عندك ضعف في حاجه ضعف في نقطه احيانا يقول لك فلان عنده نقطه ضعف كذا كل انسان كده كل انسان وقد تكون نقطه الضعف او هذا الضعف هو الباب الى خطايا كثيره المسيح بيقول لك قعدت مع نفسك وعرفت الضعف اللي عندك اللي ممكن يكون عايش وياك وانت مش دريان هل جيت في يوم تقول يا رب ساعدني وخلصني من الضعف ده اظنك هتسالني السؤال الثاني ده دلوقتي تقول لي ايه هي نوعيات الضعف عشان تعرف تشخص ممكن احط لك ضعفات الانسان في ثلاث عناوين كبيره عادات او علاقات او عثرات عادات او علاقات او عثرات وتعالى نشوفها ب, ب يعني مزيد من التفصيل عادات او عادات قد تكون في حياتك عادة او عادات مش قادر تتخلص منها والعادات دي على اشكال قد تكون عادات جسدية او عادات نفسية او عادات ذهنية في ذهنك عادات جسدية ممكن تكون في عادة ماسكة فيك او يعني على الاصح انت اللي ماسك فيه عادة اي عادة رضية انا مش عايز اسبب او يعني اقول اسماء لكن اي عادة في واحد مرة بقول له آه بتتناول منتظر في التناول قال لي يا ده بقالي سنين ما تناولتش بقول له ليه قال لي انا اصلا اقوم من النوم معكر ما يعدلش مزاجي غير لما اشرب فنجان قهوة واشرب حاجة تانية كويس عادة ماسكة فيه هل طرحت الضعف ده أمام المسيح في يوم تقول له يا رب خلصني من العادة الوحشة دي عادات جسدية أو عادات نفسية مثلا واحد في طبعه الكذب أو في طبعه الملاوعة ما هوش واضح أو لسانه ما يعرفش يسكت بيمسك في سيرة الناس و... ويعني سين وصاد وعين وغين ويخلص كل الحروف الأبجدية وروح للغة تانية عادي ما يعرفش يقعد ساكت أو واحد ما يعرفش يقول الصدق أو واحد خبيث في كلامه عادي أو عادة ذهنية مثلا واحد يحب يقعد قدام التلفزيون قدام بعض المواقع على النت ولا غير النت بالساعات الطويلة يشوف حاجات غير مناسبة ولا طليق له ويسهر الليالي وعادة ماسكة فيه وتيجي تنصحه ما يعرفش ما يقبلش النصيحة يقول لك مش قادر زي صاحبتنا دي بالتأكيد ال 18 سنة راحت لدكاترة وغير دكاترة وبالتأكيد اشتهت في يوم من الأيام أن تقف في استقامة وانتصاب وتقدر تشوف الحياة ولكن الشيطان خد بالك الشيطان حرمها من السماء عارفين الشيطان عملوا ايه؟ ملوش غير عمل واحد انه عايز يحرمنا من السماء وعمال بقى يستخدم وسائل كتير دور في حياتك في عادات عادات ماسكه فيك معطلاك معوقاك او عامله زي كلبشات في رجل الانسان مش عارف يمشي في طريق ربنا ده من ناحيه العادات النوع الثاني من الضعفات العلاقات العلاقات تكون قد تكون بأشخاص أو بأشياء أو بأماكن واحد غاوي يتصاحب على فلان وفلان ده سيرته مش تمام أو غاوي الحكاية الفلانية ومتمسك في علاقته مثلا بأي حاجة في إيده مثلا الموبايل أو القعدة اللي هي على مواقع كتيرة أو زي الأطفال ما بتشوفوهم كده يطلع عايز يقعد قدام الكرتون على طول وبابا وماما مبسوطين إنه الواد ملهي وده طبعا في التربية مش صح أو واحد متمسك بعلاقات بأماكن معينة يروح أماكن لا تليق به لكونه مسيحيا او كونه رب اسره بيربي او كونه بيخدم في اماكن لا تليق انا مش بتكلم على اماكن قبيحه انا بتكلم على اماكن لا تليق وهذه العلاقات يمكن ان تسبب للانسان روح الضعف واحد مثلا له علاقات خارج نطاق الأسرة ما هو ده ضعف طب هتفضل في الضعف ده لغاية امتى طب وهتفضلي في الضعف ده لغاية امتى واحد له علاقات مثلا عن طريق التليفون علاقات بأشخاص يعني عن طريق التليفون بالساعات الطويلة ليلا ونهارا وهتفضل في الضعف ده لغايه امتى؟ وانت عارف ان اللي بتعمله غلط. طب لغايه امتى؟ سكت على نفسك ليه؟ او واحد يفضل اماكن خارجيه عن بيته زي ابن الدار في يوم افتكر انه لما يخرج بره واصحابه هيعيش كل الحريه في حين ان بيته ده هو كل الحريه ولما اتقرص قدام الخنازير رجع لبيته علاقات بأشخاص وقد تكون العلاقات برضو هذه العلاقات تقع في باب خطايا واسع جدا فمثلا خطايا الشذوذ ما هي علاقات باشخاص ما يسمى في الغرب بالزواج المثلي ال same sex marriage ما هي دي علاقات بأخطاء ده ضعف مفيش حاجه اسمها جينات ومش جينات و... وطبيا ومش طبيا ما فيهوش الكلام ده ده ضعف روح ضعف قد تكون فعل من عدو الخير الشيطان ويربط الانسان في هذا الضعف في هذه العلاقات سواء بالاشخاص او بالاشياء او بالاماكن الامر الثالث او النوعيه الثالثه اللي هي العثرات والعثرات ايضا لها ثلاث ابعاد في واحد معثر في الفكر فكره او قراءاته او ما بيعرفش غير الافكار الوحشه اي صوره من الافكار الوحشه هو الالحاد بيبتدي منين بيبتدي بالفكر ما ده عثره او عثرات في الكلام لسانه دايما في كلمات لا تليق دايما لسانه مش نظيف هو بيسوق العربية كده جه موقف قدامه آه، المرور زحمة في شوارعنا كلها في مصر آه، سواق اتصرف كده او كده تلاقي لسانه يطلع كلام ما يصحش او في البيت وهو بيربي وهو بيربي لا يليق ان يكون حوارنا في البيت في كلمات تجرح اي طرف حتى لو كل- كلمه عاديه كل واحد فينا كبشر له حساسيه لكلمات معينه كلمه ممكن لك تبقى عاديه لكن لاخر يبقى وقعها على الاذن يجرح ما يصحش كان الأب بيعلم ابنه عشان يصلي أبانا الذي طفل صغير فبيقول له أبانا الذي في السنوات في السماوات فالواد راح قايل إيه؟ السنوات الميم والنون يعني قريبين من بعض شوية فقالها له مرتين ثلاثة فجه في يوم كده آه، يلا يا فلان نصلي وقف يصلي هما الاتنين راكعين كده على السرير بطريقة حلوة بيعلم ابنه فالواد غلط وقال في السنوات كان الفعل بتاعه انه قال له كلمتين مش حلوين ولطشه قلمين وقال له طبعا ما كملوش الصلاة صلاة ايه بقى اه عثرة ده سبب عثرة لابنه ربما لا تمحى خالص بكلمة وفي عثرات بالأفعال بالفعل كل واحد لو ياخد باله من كل كلمة من كل فعل بيعمله آه، تصرفات الأب تصرفات الأم تصرفات الخادم في الكنيسة تصرفات الخادمة ويبقى الإنسان واخد باله إن العثرات دي ممكن تمتد في حياة الإنسان تبقى روح ضعف روح ضعف شديد الخلاصة يا أحبائي هل قعدت بينك وبين نفسك في فترات الصوم الجميلة دهيت وأيامها وكشفت ضعفك قدام مسيحك هل خصصت الصوم من أوله من أجل أن يتحنن عليك الله ويرفع عنك الضعف ده والعادة دي ده ممكن في حاجات كتير واحد مش عارف يصوم واحد مش عارف يصلي واحد مش عارف يقعد قدام انجيله على رأي مرة واحد بيقول لي أنا كل ما أفتح الإنجيل يقصد العهد الجديد ألاقي لستة من الأسماء ما فهمش فيها حاجة أو لا في الإنجيل ويمكن يغيروه كويس قعد على الحكايه دي ايه سنين وسنين وسنين طب ما هو انت كده ده روح ضعف انك بعدت عن انجيلك وبعدت عن كلمه الحياه وما بذلتش مجهود عشان تقدر تعرف سلسلة أنساب السيد المسيح وإزاي مشروحة وإزاي بتوضح التاريخ وبتؤكد كل نص في الإنجيل في تاريخه روح الضعف في يوم من الأيام نبي عظيم داوود النبي جاءه روح الضعف بكسل وارتكب خطية وبكى بكاء مرا وقال مزمور التوبة اللي بنستلهمه وبنصلي بيه ارحمني يا الله كعظيم رحمتك روح الضعف الشيطان لا يملك غير انه يعطينا اليأس زي ما بيقول كده ليس له خلاص بإلهي دايما الشيطان كده يجي في ودن الواحد يقول له الحكاية دي ليس له خلاص ليس لك خلاص مش هتقدر مش هتنفع وظيفته يأس الإنسان واحنا في الصوم وتاخدوا بالكم قوي ان في اسمة الصوم نقول الصوم والصلاة هما اللذان اه وبنكررها كتير اصل حكاية روح الضعف زي هذه المرأة روح الضعف منتشر كتير خالص كل انسان عنده ضعف ضعف اهمال او كسل ضعف في السلوكيات او في التصرفات ضعف في الكلمات او في الافكار ضعف كل واحد بيختلف عن التاني عشان كده الكنيسه تاكد علينا في كل صوم في كل يوم قداس الصوم والصلاه هما اللذان يخرجان الشياطين مفيش وسيله ثانيه مفيش حل تاني فيش غير انك انت تقترب الى مسيحك في صلواتك واصوامك وتقول له يا رب تحنن علي وارفع عني هذا الضعف هذه العادة هذه العلاقة هذه العثرة ومسيحك زي ما في يوم حد التجربة قال للشيطان كده اذهب يا شيطان يستطيع أن يفك رباط الشيطان الذي يربط الإنسان في هذه الضعفات القصة الجميلة والمعجزة الحلوة واللي بنتعلم منها واللي ما نعرفش اسم هذه المرأة لأنها قصة تنطبق علينا كلنا فقد يكون الإنسان فينا هو هذه المرأة المنحنية الشيطان يحرمنا من السماء ويجعل رؤية الإنسان فقط في تراب الأرض زي هذه المرأة لا التراب هو مش شايف غير التراب ويحرم الإنسان من نعمة النظر للسماء ويد الله الممدودة اللي ممكن تساعده مع هذه المعجزة الواضحة جدا وطبعا الست دي 18 سنة هي رايحة وجاية قدامهم ورايحة تتمنى الشفاء وكانت مواظبة على العبادة وتيجي المجمع رغم حالتها إلى أن جاء الوقت وتحنن عليها المسيح شوف المفارقة العجيبة أن رئيس المجمع الشخص الممكن له قيادة التعليم والصلوات جوه المجمع هذا الشخص يتغاظ يتغاظ ويروح قايل عبارة كده يقولها في الهوا يقول ايه هو بيكلم اه اي حد يعني يكلم الناس وقال للجمع هي ستة ايام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت ساب القصة وساب الست اللي بقالها 18 سنة وساب حقيقة فعل المعجزة ومسك في حكاية السبت مين الإنسان ده هو كل إنسان جامد الفكر فكره ما يتحركش وقاسي القلب لا يعرف قلبه الرحمة ولا التحنن واللي أكتر من كده أنه معتد بذاته فاكر أنه صح ودي كارثة برغم أنه إيه موجود كل يوم في المجمع بل هو المتقدم ده انت اللي عندك روح ضعف ده انت اللي عايز تطرح نفسك قدام المسيح عشان يحلك من هذه الروح الشريرة يحل يحلك من العقل والفكر الجامد يحلك من القلب القاسي يملأ قلبك رحمة يحلك من نظرتك لذاتك وشايف نفسك شايف نفسك صح ورغم انها هي الضعيفة وهي المريضة وكان زمان زي ما قلت لكم في مرات سابقة ان في ربط ما بين المرض وما بين الخطية المرض الكبير يعني خطيتها كبيرة فنظرتهم نظرة الناس ليها نظرة كده ولكن هو لم يعير هذه الأمور أي قيمة وقف عند الحرف الإنسان القوي يهرب من الحرف ومن الشك والإنسان القوي دائما له نظرة إيجابية للأمور المعجزة بتاعت النهاردة هي دعوة من فم المسيح الله تعالي المسيح يدعوك يقول لك تعالى بضعف تعالى تعالى تعالى بإرادتك تعالى مفيش حد آخر هيقدر يشفيك ويحلك من هذا الرباط سوى شخص المسيح المعجزة دي كمان رحمة من قلب المسيح تحنن عليها المسيح تحنن العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة يا أحبائي فيه جفاف مفهوش الحنية مفيش الرحمة فيه القسوة كل حاجة الحاجة الثالثة ان هذه المعجزة قدم فيها المسيح صحة بإيد المسيح لمسها كده لمسة الشفاء ونالت الصحة أيها الحبيب المسيح يطرح عليك هذا السؤال لكي ما يساعدك أن تطرح عليه ضعفك أو ضعفاتك لكن خد بالك أرجوك اتعلم حاجة مهمة لا تكن مرائيا ما تضحكش على نفسك ولا على الآخرين من فضلك لتسكن الرحمة في قلبك في بيتك في تربيتك لأولادك وبناتك في علاقتكم كأزواج وزوجات في العلاقات العائلية الإخوات والأبناء والكبار والصغيرين في المجتمع بصفة عامة في الخدمة في الكنيسة ثم فوق هذا وذاك لا تكن مرائيا ولتسكن الرحمة في قلبك لكن ما تنساش كمان انك تفرح لعمل الخير اوعى تعمل زي الابن الكبير في مثل ابن الدار الكل فرحان والاب مزقطط بعودة الابن والبيت كله في حالة من الفرح والنشوة محدش يقدر يوصفها وصاحبنا يجي على الباب وما يدخلش وما يفرحش ويتذمر ويقول لأبوه ويعاتبه عتاب من قلب لا يعرف ولا يفهم وكأن فيه روح ضعف جديا واحدا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي يوم يرد عليه أبوه بمنطق بسيط جدا يقول لي يا ابني كل ما هو لي فهو لك كل اللي عندي بتاعك غابت عنه الحكاية ده هي غابت عنه هذه الحقيقة النهاردة السؤال لما المسيح بيختمه ويشرحه لهذا رئيس المجمع ويقول الواحد لما يبقى عنده حمار ولا سور ويجي يوم السبت الحمار ولا السور عايز يشرب يروح يفكه من رباطه وياخده يسقيه ويرجعه برغم ان الاعمال ممنوعه بحسب التقاليد اليهوديه في يوم السبت من الناحيه الحرفيه لكن هيسيب الحيوان يموت الحيوان ده ثروة فيروح يحله ده على سبيل الاستثناء وبيعاتب العتاب الرقيق من شخص المسيح لهذا الرجل الذي كان قاسي القلب أمام المرأة المنحنية 18 سنة حتى ما قدرهاش بقيمة الحيوان ونسى لقد اختفت الرحمة من قلبه ويقول له كده وهي وهذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشر سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت سبت أو غير سبت المهم أنها تتحل بالرباط من هذه الانحناءة من هذا الضعف وينهي الموضوع وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه أرجوك لما ترجع البيت بالسلامة اقعد بينك وبين نفسك في جلسات هدوء كده لأن الصيام أيامه بتجري بسرعة والأيام اللي باقية كن صريحا وصادقا مع نفسك وشوف ايه الضعف اللي موجود ايه الحاجة اللي مخلياك لا تستطيع ان تنظر للسماء واكشف نفسك قدام مسيحك في صلواتك واعترف قدام المسيح وأكد توبتك واعترافك قدام الكنيسة في جلسة توبة صادقة من القلب أمام أب اعترافك ويحلك المسيح من هذا الضعف لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين